أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم في رمضان ها هي الأيام تمر واليوم هو الثاني عشر من رمضان أسأل الله أن يصلح قلوبنا أنا خايف يدخل نص رمضان وبعد يوم 15 تبدأ الأيام في النازل بالنقص احنا كل ده في الطالع المفروض أن يرتفع إيمانك يعلو إيمانك كل يوم بيعلى درجة يزيد إيمانك في صيام في ذكر في تلاوة قرآن في صدقات وإطعام وإفطار صائمين في قيام ليل وتراويح في سماع للقرآن في سماع للدروس عمل إيه كل الأعمال الأيمانية دي في قلبك إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وقفنا في اللقاء الماضي على نقطة وهي أنك إذا رجعت من عملك إلى البيت لابد أن تتابع البيت إيمانيا مش كل همك راحوا المدارس جم المدارس عملوا الواجبات ما عملوش واجبات آه خلصتوا جهزتوا لنا ايه الفطار حضرتوا ايه محتاجين ايه من بره اجيبه لكم ايمانيات محتاجين متابعه ايمانيه الاولاد دول عملوا ايه قول لي اه قبل ما تخش في الموضوع انت قلت لنا عندك ثلاثه ثلاث اسباب في موضوع تربيه الاولاد نعم بسرعه عشان ما نضيعش وقت ولا بنمطط زي المسلسلات تحديدا السبب الاول الاستعانه بالله خلي بالك انا احبك في الله موضوع تربيه الاولاد يا جماعه ممكن تاخذ بكل الاسباب الممكنه لتربيه ولد صالح ويفسد الولد ذلك تقدير العزيز العليم فلذلك ابتداء التبرؤ من الحول والقوه سيبك ما تقولش انا اعرف اربي ولادي ازاي انسى انت انا واثق في ولادي غلط انا قلت لك معرفه المراحل السنيه بيبقى مفيد جدا معرفه الخصائص للمراحل السنيه لذلك في سن من ال... في... للاولاد في سن من... من المراحل العمريه للطفل الولد بيكذب لذلك في المرحله دي اللي يقول ابني ما بيكذبش يبقى هو بيكذب لازم الولد يكذب لازم ليه افقه بيتسع وواقعه ضيق فنتيجه اتساع الافق وضيق الواقع بيخترع بيألف اشياء هو مش قصده يكذب ما يعرفش ان ده كذب ولذلك بنبدا نربيه لا كده غلط كده حرام عشان ده كذب ينافي الواقع التربيه الشاهد ايه مش عايز اروح بالبعيد انت محتاج استعانه بالله في تربيه ابنك قصه سيدنا نوح خطيره جدا في قضيه تربيه الاولاد نبي مرسل ألف سنة في الدعوة إلى الله والآخر يطلع ابنه كافر المشكلة الكبيرة إن الولد ده سيدنا نوح ما كانش يعرف إنه كافر عندي الدليل إن سيدنا نوح قال يا بني اركب معنا وسيدنا نوح نبي معصوم ما بيغلطش ما بيذنبش والله قد أمره ألا يركب في السفينة إلا المؤمنين فكان بيفكر إن ابنه مؤمن لو يعرف إنه كافر ما كانش قال له اركب معنا ما يعرفش فلذلك النهارده الإنسان اللي يفكر إن هو لا ابني أنا واثق فيه أنا عارف كل حاجة عنه يبقى غلطان انت هتتابع على قدر ما تستطيع افتح كشاكيله وقلب في شنطتها وافتح ادراج مكتبه وقلب في تليفونها انت مسؤول لا ما يصحش دي خصوصيات انت مسؤول انا بقول في الاولاد انهم اما ان يكونوا نعمه فيكون الولد وكل حسناته مثل حسناتك او يكون نقمه ويبقى الولد وكل اعماله في ميزان سيئاتك مفيش حاجه بين الاب المربي المسؤول وولاده مفيش حاجه اسمها خصوصيات لازم ابقى عارف هو بيمشي مع مين وبيروح فين وبيعمل ايه والبنت نفس الشيء اخطر المشاكل اللي احنا شايفينها والفضائح سببها كده انا واثق في ابني انا واثق في بنتي لا دي حاجات خاصه ما افتحش درجه ولا اقلب في كشكوله لا لا لا لا لا انا بكلمك من منطلق دين اما تربيه غربيه انت حر قول لي طب ما انا كده غلط لما ادي الولد الثقه في نفسه هي... هيطلع صح لا عن تجارب في التربيه ليه؟ لأن يا جماعة أصل بعض الناس بيقرا في كتب التربية الغربية، الكتب المترجمة والكتب الأكثر الأوسع انتشارا والكلام ده ويجي يحاول يطبقها على واقعنا، واقعنا مختلف. أهدافنا مختلفة، إحنا ناس نحن مسلمون. مسلمون. يعني إيه مسلمين؟ يعني لنا دين يحكم، لنا رب نعتقد أنه الله ربنا يأمر وينهى، لنا نبي يجب أن يتبع بخلاف الآخرين لهم حياتهم أما نحن ففي بيحكمنا حلال وحرام يجوز ولا يجوز يصح ولا يصح يودي الجنة ويودي جهنم الضوابط دي تختلف فلذلك أول شيء أنت مش هتقدر تراقب كل حاجة ولا تشوف كل حاجة ولا تسمع كل حاجة اللي هتقدر تعمله تستعين بالله والله وكيلك يحفظ أولادك دي نمرة واحد تبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله لإصلاح الولد إنك تقول يا رب أصلح لي ولدي يا رب اللهم ربي لنا أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم اجعل أولادنا ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا وتقبلهم بقبول حسن نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا وعن أزواجنا وعن أولادنا السوء والفحشاء وأن تجعلنا من عبادك المخلصين يا رب أصلح أولادنا وربهم لنا يا رب العالمين واحفظهم بحفظك يا حي يا قيوم اللهم اللهم اللهم إنا نسألك لنا ولأولادنا وأزواجنا وبيوتنا وما نملك أن تحرسنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكن جارا لنا من خلقك اجمعين وانت القوي المتين يا قوي يا متين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين الشاهد ايها الاخوه العنصر الثاني في تربيه الولد صلاح الاباء ينفع الابناء وكان ابوهما صالحا لا يستقيم الظل والعود أعوج والإصلاح فرع الصلاح فلا بد أن يكون الأصل صالحا ليخرج النبت صالحا قال الشاعر وليس النبت ينبت في جنان حديقة يعني جنة كمثل النبت ينبت في الفلاة في الصحراء في الرمل وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن سدي الناقصات لابد من صلاح الأب والأم عشان يخرج الولد صالح بطن الأم أول محضن تربوي للطفل بيسمع منها ويتأثر بأعصابها وانفعالاتها أثناء الحمل الأطباء أثبتوا بيتأثر بأعصابها وألفاظها وانفعالاتها أثناء الرضاعة نمرة ثلاثة لإصلاح الأولاد البيت البيئة اللي بيتربى فيها الولد فالإنسان ابن بيئته البيت ما يبقاش فيه منكرات لازم يحصل توافق أمام الطفل في الأفكار والمعلومات بين الأب والأم إذا اختلفوا أول سبيل لفساد الولد يبقى ثلاث حاجات الاستعانة بالله اثنين صلاح الأب والأم ثلاثة صلاح البيئة والمجتمع والبيت دول كلهم سبيل لإصلاح الولد آه رجعت البيت تابعت ولادك عملوا ايه بتنام فاضل على العصر على صلاة العصر كام تنام ساعة ستين دقيقة ويا جماعة الأمر مش بكتر النوم يا منام ناس بيناموا عشر ساعات ويقوم جسمه مكسر وهمدان وعايز ينام تاني وواحد بينام نص ساعة ويقوم منتعش وفايق وزي الفل البركة من الله كان من دعاء علي رضي الله عنه إذا دخل رمضان اللهم بارك لنا في رمضان ورضنا فيه باليسير من النوم ترويض الحواس هدنة مع السرير خف النوم شوية الناس بتوع 8 ساعات و10 ساعات نوم نقلل النوم شوية قلل من ستة أربع ساعات كفاية واللي مش ممكن الواحد يضيع تركيزه ما يعرفش يعيش طب اسأل أي طالب في الثانوية العامة أيام الامتحانات بينام كام ساعة ساعتين أربع ساعات خمسة بالكتير ما يزيدش عن كده رمضان فرصة الولد بتاع الثانوية العامة عايز ياخد شهادة ثانوية عامة أنت عايز جنة أنت طالب جنة أغلى فلذلك خف النوم شوية هننام ساعة تقوم فايق تصلي العصر في المسجد زي ما قلنا التبكير سماع الأذان في المسجد ترديد الأذان صلاة السنة القبلية الدعاء صلاة الفرض العودة للبيت لو ما نمتش قبل العصر نام بعد العصر ساعة نسيت أقول إن في جزء من القرآن مع الظهر وجزء في القرآن أو نص جزء هيبقى بعد العصر عشان نخلي نص جزء بالليل قبل ما ننام احنا قرينا جزء قرآن بعد الفجر جزء قرآن بعد الظهر نص جزء بعد العصر نص جزء قبل قبل قبل النوم مش شرط الترتيب ده مش فرض رتب انك تقرا ثلاث اجزاء من القران بطريقتك في اي وقت من الاوقات بس لازم تصحى قبل اذان المغرب على الاقل بساعه ساعه الا ربع لتجلس لهذه الساعة أهمية بالغة تلاوة قرآن وذكر ودعاء الساعة دي في غاية الخطورة اللي هي قبل المغرب اللي هي حاسس انت ان ريقك ناشف وانك ضعيف خالص ساعتها الذكر اذكار المساء زي اذكار الصباح بالضبط اللي قلناها بعد الشروق أذكار المساء اللي هي قبل المغرب هنقولها كلها تاني قراءة نصف جزء من القرآن الدعاء الدعاء قبل المغرب مهم جدا واستحضار نية للصائم دعوة مستجابة لازم تعتقد ان في دعوه هتستجاب وزي ما قلت لك قبل كده الامر ده يحتاج اعداد بقى انك تجهز لسته بالطلبات كشف هتقول ايه وتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ايه اذن المغرب ساعة ما يأذن تفطر على طول الله أكبر مع قول الله أكبر تفطر تاخد تمر ومية السنة أن يفطر الإنسان على تمرات فمن لم يجد فماء يبقى التمر الأول قدام قدامك تمر كل تمر أنا بنصحك لو تستطيع إحنا محتاجين إن أنا أجلس مع زوجتي وأولادي ونحط التمر ونشرب مع بعض لحظة حلوة وندعي جميلة وجميل أيضا إن في بعض الأيام آخد تمر معايا وأخرج قبل الأذان بخمس دقايق ووزع على الناس في الشارع اللي لسه ما روحوش بيوتهم بحيث يفطروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره أنا عايزك تصوم رمضان السنة دي يتحسب لك فيه 300 يوم إزاي؟ انك تفطر كل يوم 10 30 في 10 ب 300 فطر واحد يبقى ب 60 دي حاجه انا قلت عليها من زمان هوايات مفيده اسمها هوايه التامين على العبادات هوايه التامين على العبادات ديك هي ايه ان انا صايم وخايف على صيامي عايز أأمن على الصيام ده أقوم أفطر واحد أخد أجره يبقى أنا أمنت على صيامي بحيث لو أنا صيامي فيه خلل فيه ضعف فيه حاجة ضايع الأجر اللي أنا خدته بتاع التاني ده يسند وأنت رايح تصلي شوف أي واحد ما تيجي معانا يا أخي تصلي معايا خده معاك يصلي يكتب لك مثل أجره فلو صلاتك نقصت حاجة أنت تاخد زي أجره يسد الحاجة اللي ناقصة في صلاتك طلع واحد عمره وانت بتعمل عمره تاخد اجره طلع واحد حج بعد ما حجيت تاخد اجره يبقى اي خلل انت كده امنت على عبادتك اخرج ومعاك ممكن بقى في علب عصير الصغيره دي واخد معاك علبتين ثلاثه في كيس وشويه تمر تدي واحد علبه عصير واحد في كوبايات ميه كده صغيره ربع لتر وزع مية من من أهم القربات إلى الله سقي الماء اسقي الناس مية ادي الناس تمر ادي الناس عصير وروح المسجد صلي ركعتين قبل صلاة المغرب بعد الأذان وادعي ربنا سل الله القبول يا جماعة احنا بنعمل بنعمل كتير لكن مين المقبول مين اللي ربنا قبل منه صيامه مين اللي ربنا قبل منه اعماله ما نعرفش لذلك كان السلف يهتمون جدا بقضيه القبول القبول اللهم تقبل منا يا رب اسال الله ان يتقبل منا ومنكم الاعمال فركز على الدعاء بان يتقبل الله صيامك ثم صل المغرب وما تستعجلش انت فطرت خدت تمر خدت ميه خلاص ده سيدنا النبي ما تصلي عليه انت بقالك مده ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم ها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعيش الشهرين والثلاثه ما ياكلش حاجه غير تمر وماء قال سيد عائشه كان يمر بنا الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في آل في بيوت آل محمد النار قال على ما كنتم تعيشون قالوا على الأسودين التمر والماء ما كانوش يطبخوا ثلاث أشهر شهرين ما فيش يتولع نار ما ياكلوش حاجة سخنة تاكلوا ايه تمر ومية فأنت مش قادر تصبر على تمر ومية طب أنا سألت الدكاترة لو الواحد كل تمر ومية بس لمدة شهر في آخر الشهر ده يموت قالوا بالعكس صحيح تبقى صحته احسن لان التمر غذاء كامل سبحان الله طيب ما تستعجلش بقى صلينا المغرب والرسول قال ركعتين المغرب اجعلوا هاتين الركعتين لو جعلتم هاتين الركعتين في بيوتكم هنصلي ركعتين سنة المغرب في المغرب في البيت بس عايزين نقول أذكار الصلاة بالراحة وأهلا مهلين وندعي على ربنا ونقوم نروح البيت وقلت لك قبل كده في حلقاتنا دي إنك لما تروح البيت وقدامك المائدة ربنا أمر بالنظر قبل الأكل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه بص للي قدامك ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتؤلمني كلمة رجل من السلف اسمه أويس القرني أويس القرني كان تابعي من كبار التابعين أدرك عمر بن الخطاب الرسول قال خير التابعين أويس حديث في صحيح مسلم ويس القرني كان كل ليلة يقول اللهم إني أعتذر إليك عن كل كبد جائعة فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما في بطني وأعتذر إليك عن كل ظهر عارية فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما على ظهري مين يقدر يعتذر لربنا النهاردة عن المسلمين اللي بيموتوا من الجوع تقدر تعتذر تقول له اللهم إني أعتذر إليك عن كل مسلم جائع لأني لا أملك إلا ما في بطني لا ده أنت تملك شوف النعم اللي قدامك شوف النعم اللي ربنا اداها لك اشكر ربنا بقى محتاج الشكر قول لي بلاش اكل يعني لا كل كل واشبع مش حرام قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كل كل يا عم محدش يمنعك كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة بدون إسراف وبدون عجب ومخيلة وتخ... وخيلاء يعني كل بس أشكر أشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى أشكر نعمة ربنا على الأكل اللي أنت بتاكله ده قلت لكم الكلمة بتاع شيخنا زمان قال لك مش القضية إن إحنا ناكل الحمد لله إنه سابنا ناكل ما ياما ناس قدامها اكل تقدر تاكل ذهب بس ممنوع من الاكل ممنوع ممنوع ياكل لحمه ممنوع ياكل ممنوع يشرب مش عارف ايه ممنوع السكر ممنوع الحادق ممنوع البارد ممنوع السخن ممنوع انت الحمد لله انه اذن لك انك تاكل احمد ربنا كل بضوابط ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أخطر شيء الطغيان في الأكل قل هو في طغيان في الأكل آه قال الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم الآية في سورة طه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى يبقى في طغيان في الاكل انت محتاج تحذر ان تطغى اوعى تطغى كل بقدر ما تفتريش ما تزودهاش عن الحد الطغيان مجاوزة الحد كل بقدر وبعدين الأكل موجود والليل واسع كل تاني بس كل دلوقتي بقدر ثم خلصت أكل بين المغرب والعشاء الوقت ده ضايع قولي لا مش ضايع بنشوف الفوازير كده يبقى مش ضايع كده يبقى حرام إذا رأيت نساء عاريات أو فعلت أي شيء من الموبقات الشاهد إيه الوقت ده هات ولادك بقى وقعدوا في حلقه كده هات كتاب سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا اقرا لهم عن النبي هات كتاب مثلا آه، صور من حياه الصحابه كتاب كتاب لطيف جدا بيتكلم عن الصحابه ولغته العربيه عاليه نستفيد منه ايضا ان ولادنا دول يتعلموا اللغه العربيه وتقرا لهم سيره صحابي كل يوم 30 صحابي في الشهر هات كتاب رياض الصالحين واقرا كل يوم من باب من ابواب رياض الصالحين حديث هات كتاب تفسير زي تفسير السعدي اللي هو تفسير كلمه بكلمه كده تفسير سهل وبسيط اقرا لهم اي حاجه مجلس يؤلف بين القلوب الاولاد دول يقعدوا معاك يتكلموا تسمعهم خلي انت تقرا يوم وزوجتك تحضر هتقرا ايه يوم وابنك يجيب حاجات يقراها يوم ويجي- والتالت يجيب لك اسطوانه عليها درس ل- من دروس المشايخ مثلا ولا آه، عليها معلومات ولا شيء مفيد دين يشغله لك على الكمبيوتر خلي الساعه اللي بين المغرب والعشاء نشاط ثم تخرج الى العشاء مبكرا التبكير الى الصلاه ونقي المسجد مش شرط القريب من بيتك مش شرط المشهور مش شرط الزحمة مش شرط اللي فيه واحد صوته حلو مسجد تجد فيه قلبك خد زوجتك تصلي مع نساء وولادك يصلوا معاك وقفهم جنبيك ونقي المسجد اللي تلاقي فيه قلبك هادي ونظيف وبيطول عشان تستمتع بالقرآن والق- والقارئ إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله وركز وأنا بنصحك نسيت أنصحك إنك تحضر قبل ما تروح الجامع أنت رايح النهاردة تصلي عند الشيخ أنت عارف هو هيقرأ إيه إذا كنت بتابع معاه طول الشهر فتقراهم وتبص في تفسيرهم قبل ما تروح عشان تبقى واقف ورا الإمام صاحي عارف هو بيقول إيه بيقرأ في إيه فتتابع معاه وقف صلي التراويح وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من صلى مع إمامه حتى ينصرف حسب له إمام ليلة قيام ليلة صبر نفسك لحد ما يخلص عيش القرآن وراه افهم وركز وخد الآيات نزلها على قلبك دواء واستمتع بالقرآن دخل عمر بن الخطاب على الناس وهم يصلون التراويح فقال نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل فخلي بالك بعد صلاة التراويح كده ما خلصش اليوم لسه بدري ايه يا عم الشيخ واحنا مش هننام ولا ايه لا هتنام بس لسه في برنامج تاني بعد ما تروح هقول لك عليه الحلقة الجاية أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته